غيرها
بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة الأعزاء نتابع شرح اسمه تعالى التواب وهذا الاسم فيه حديث صحيح في صحيح مسلم وغيره يبين سر الخلق والأمر أن الله عز, عز وجل هو التواب ولا بد أن يخلق من خلقه من يتوب سواء يذنب أو يقصر فيريد أن يترقى وهكذا فهذا الحديث كما علق عليه ابن القيم في المدارج تعليقا طويلا وأخذنا هذا الحديث في الدرس الماضي لا لا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لله أفرح بتوبة عبدي حين يتوب إليه من أحدكم من حديث طبعا علقنا عليه ولا أريد أن أعيد حتى الوقت لا يستهلك فيما قلناه في الدرس الماضي لكن لابد أن نذكر أنفسنا بمشهدين اللي هم سر الفرح الإلهي إذا كان أعظم فرح تصور هو هذا الفاقد لراحلته لناقته وعليها كل شيء بأرض فلاها واسعة جدا جدا أو دوية مهلكة فقدها فماذا يعني يريد ماذا يطلب سعى فلم يجدها فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت فيعني أشد الكرب أشد الغم أشد الهم ومع ذلك استيقظ فإذا بناقته قد تعلق خطامها بفرع الشجرة فأخطأ من شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك إذا هذا أعظم فرح يتصور في الدنيا طيب الله أشد فرحا بقد إيه بقى العلم عند الله سبحانه وتعالى لماذا يفرح الله هو ده السر الإلهي اللي هو سر الخلق والأمر لماذا يفرح الله بتوبة التائب لمشهدين والمشهدان يرجعان إلى صفات الله والسر ده ما يقدرش حد يعرفه إلا من له معرفة خاصة بالله وأسمائه وصفاته عز وجل لازم الإنسان يقعد يجتر كده ويفكر إيه معنى الكلام ده فنعلم أن الله سبحانه وتعالى الإعطاء أحب إليه من المنع الرحمة أحب إليه من العدل والعفو أحب إليه من الانتقام وهكذا وهكذا شرحناه في المرة الماضية فالعبد عندما يعرض عن الله سبحانه وتعالى أو يقصر تكون درجته قليلة ثم يأتي ويرجع ويتوب إلى الله لماذا يفرح الله به والله لا يستفيد شيئا من أحد يفرح به لماذا لأن الله يحب أسماءه وصفاته ويحب نفسه يحب أن يعطي وأن يكرم الإكرام أحب إليه من الإهانة والإعطاء الإعطاء أحب إليه من المنع وهكذا فهذا الرجل كان سيهان سيمنع وسيهان وسيعذب بالعذاب الأليم فإذا به يتوب فلما تاب سيأخذ من عطاء الله ومن إكرام الله ومن عفو الله ومن رحمة الله ومن تفضل الله عليه الله يفرح بهذا يحب هذا جدا وضربنا لذلك مثالا يقرب المسائل يقرر المسألة للفهم الجواد من الناس الجواد من الناس يفرح جدا عندما يعطي المحتاج فرح هذا الجواد بإعطائه أكثر بكثير من فرح هذا المعطى الذي أخذ هذا الأخذ وإن كان الآخذ غافلا عن ذلك لا يشعر بفرح الذي أعطاه الصدقة لماذا فرح الذي أعطاه الصدقة اللي بيتصدق بيفرح ده المفروض ده يقول خراب أنا فلوسي راحت تصدقت بها إنما لا ده هو خلق هكذا جوادا وعنده سخاء وكرم عندما يعطي يفرح جدا بهذا حبه لهذا أشد من حبه للمنع حتى لو كان يمنع مجرما فالإعطاء ده, ده, ده الجواد في الدنيا من البشر من الناس هذا مع ايه عدم او قلة وثوقه بالاستخلاف يعني معاه 100 جنيه هيطلعها هل سيخلف عليه بمثلها ولا لا ما عندوش يقين بهذا فيعني ممكن يطلع ومع ذلك ما تجيش ما تجيش تاني وقد يحتاج لها يتزنق لها بشدة بمرض بشيء بزواج بنات بزواج بأي شيء مطلب من مطالبه في الدنيا إذا محتاج المبلغ يدور عليه ما يلاقيهوش وقد يضطر إلى إنسان خسيس يقترض منه أو يتزنق له ويذل له واخد بالك ومع ذلك الرجل, الرجل اللي هو الجواد يفرح بهذا مع إيه مع إن العطاء يعني قد يكون يسيرا فكيف بالله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض الجود كله بحيث جود كل جواد مخلوق اجمع كله من أول أدم إلى يوم القيامة ولا يحصل مثقال ذرة في جود الله عز وجل الجود ده صفة من صفات الله والكرم صفة من صفات الله فده إنما الجود اللي هو المخلوق والإكرام اللي هو المخلوق ده يعني كل المخاليق ديت الكرم اللي عندها والجود اللي عندها ولا يساوي حاجة بالنسبة لجود الله سبحانه وتعالى فالله يفرح بالإعطاء والإحسان والبر والإكرام والجود مال إيه واللطف والمغفرة والرحمة يفرح بهذا فالرجل اللي تاب ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يعطي يحب أن يكرم ويحب أن يعفو ويحب أن يرحم ففي الحالة دي يفرح الله عز وجل فرح الله مترتب على الحب الله يحب ذلك ليه يحب ذلك صفته كده قول الحمد لله انه متصف بهذا الحمد لله يا رب العالمين امال ايه يبقى بيفرح اعظم من اعظم فرح وتصاف في الارض لانه هيعطي ويكرم هذا يحب هو يحب هذا ومن ثم ايه يزداد فرحه بهذا طبعا وبلا نهايه وبلا حدود وعطاؤه بلا حدود كما علقنا على ذلك في الدرس الماضي ده المشهد الاول اسمه مشهد الاحسان والبر والجود المشهد الثاني لو مشهد الالهي علقنا عليه ايضا في الدرس الماضي بس ما كانش ايه ما خدش حقه مشهد الالهية ان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق اساسا ليعبد لانه الاله لن يخلق شيئا ابدا الا لكي يؤله لكي يعبد وهو الاله المستحق للتأله اي للعبادة جميع الجمادات كله كله كله كله بيسجد لله ويقنط لله ويسبح بحمد الله سبحانه وتعالى و- ويسلم يستسلم لله كل ده سيد المخلوقات دي مين بقى اللي ربنا سخر له كل حاجة الإنسان يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الإله وخلق الإنسان ليعبد ربه عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله, إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين يبقى الف... هنا الفرح ليه لماذا يفرح الله عز وجل لأن هذا الرجل عمل زي البذرة اللي ألقيت في الأرض وما طلعتش حاجة يبقى اللي طلع البذرة البذرة ده يبقى ح- حزين صاحب بيزرع والأرض جحدت البذرة ما طلعتش حاجة بل طلعت دغل وحشائش ونباتات ضارة قاتلة لأن هو ده المفروض أصلا مخلوق عشان يثمر عبوديات لله سبحانه وتعالى ليعبد الله عز وجل ايه العبادات دي وانواعها ايه الرسل بقى هتقول له فاذا به يعرض عن التأله والعبودية لله سبحانه وتعالى ويذهب الى من الى عدو الله الاول الى ابليس ويواليه يتولاه وهو به مشرك شيء طبعا عجيب جدا يعني ينصرف عن ما خلق له الى ايه الى العكس والى الضد فيقف مع عدو الله ويتولاه وهو به مشرك فاذا دخل تحت عذاب الله وتحت منع الله وتحت اهانه الله على الصفات طب ربنا بيحب ده عدل كله كل ده من تبع العدل انما ربنا يحب الرحمه والرحمه تسبق العدل ويحب ان يعطي وان يكرم احنا قلنا المشهد ده خلاص بنتكلم في مشهد الالهيه الان يبقى حق الله ان يؤله لان يعبد والاله يعني المستحق للعباده هذا الرجل العاصي اعرض وذهب الى ايه الى عدو الله ابليس وولاه وتولاه وهو به مشرك هذا مما يغضب الله جدا يرجع بقى الرجل ده تاب وجاء مقبلا على ربه عز وجل معرضا عن عدوه لا سيما والله يعلم أن عدوه سيهينه يعني اللي بيعصي ده يروح لإبليس إبليس سيهينه أشد الإهانة وسيخزيه في الدنيا أعظم الخزي إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير هو إبليس ياخد الناس ليه هيمتعهم عشان يمتعهم ده حقد وحسد رهيب جدا على الإنسان الذي أسجد الله إبليس لأبيهم آدم وصنعه بيديه سبحانه وتعالى فإبليس حاقد جدا يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير فهذا البني آدم هذا الإنسان ترك توحيد ترك العبودية وراح لمين ليعبد الشيطان ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الله ألا تعبدوا, ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم, إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم فذهب إلى عبودية الإيه الشيطان يبقى دي شيء ما أعرض عن ما خلق له وما اكتفاش بكده لأن طالما أعرض هنا لازم يقع في العبودية التانية للشيطان يبقى شوف الأرض بقى بدل ما ما أنبتتش لا ده أنبتت الإيه النباتات القاتلة المضادة هو راح مع إبليس وراح مع ذهب مع عدو الله سبحانه وتعالى فإذا به يتوب ويرغم أنف عدو الله اللي هو إبليس ويحزن إبليس لأنه طلع من عنده وجاء إلى الله سبحانه وتعالى وهو ده اللي خلق من أجله أن يعبد الله عز وجل فبعد ما ذهب خلص قال العكس فجاء إلى التأله لله وهذا حق الله الذي يحبه لأن دي صفات ربنا زي ما بيحب الإعطاء والجود والبر هو يحب أن يؤله يتأله سبحانه وتعالى ويترتب على هذا التأله الإعطاء والجود والبر وأن تربح على الله أعظم الأرباح إن هو خلقنا لنعبده مش ليستفيد هو ربنا ما يستفيدش ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون أمال يستفيد الإنسان نفسه ويربح على الله أعظم الأرباح أعظم الأرباح فيحب الله ذلك جدا إذ راغم عدوه اللي هو إبليس وترك عبوديته له وترك موالاته موالاته له وجاء, وجاء إلى إيه إلى عبودية الله وتولي الله عز وجل الله يحب ذلك جدا يبقى نضاف حاجتين هنا انه هيتأله لله وهيعبد الله وانه هيرغم انف عدوه ويتبرأ من عدوه اللي هو ابليس يبقى جمع الحاجتين دول هذا مما يحبه الله عز وجل فيزداد حبه لانه انتقل من تولي الشيطان الى تولي الله عز وجل من العبوديه للشيطان الى العبوديه لله الى الهدف الذي خلق من اجله هذا يحبه الله فاشتد حب الله لهذا العبد لهذا التائب لهذه الاسباب ومن ثم ايه يشتد فرحه بذلك ده مشهد الالهيه وده مشهد ايه عظيم جدا جدا يعني انت ممكن ولله المثل الاعلى ممكن تتصوره بمثل انت مثلا تحب ابنك جدا وكرمته وربيته ونميته وانفقت عليه وراعيته وقدمت له الرعايه الكامله ولا تطلب منه جزاء ولا شكورا فاذا به لما كبر واشتد ساعده ابتدى يروح لمين لعدوك ويواليه ضدك اه يواليه ضدك هتعمل ايه وانت عارف ان ابنك ده كان حبيبك وكان وكان اذا به الان مع عدوك شوف الذل بقى مع عدوك ويواليه ضدك وبعدين يعمل ايه انت عارف ان عدوك ده ما بيحبوش ولا بيحبك ولا يحب ابنك فعدوك ده هيعمل فيه ايه سيسومه سوء العذاب وسيذله وسيخزيه لان عارف ان عدوه ايه خسيس انا بضرب مثال بواحد من البشر وفجأة بيفتح باب لقى ولده عاد إليه نادما يتملق أباه ويستعطفه ويستسمحه ويستغفر يعني كم فرح هذا الرجل بعودة ابنه له كم فرحه من أعظم الفرح فرح الله بعودة عبده إليه أعظم من فرح هذا الرجل بعودة ابنه إليه يبقى ده اسمه دي سر الفرح الإلهي حقيقة يعني العبارة مهمة جدا في التعبير عن هذا المعنى وابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين العبارة بس خشيت ان انا اقعد اقرأ العبارة وانا في وادي والناس في وادي فانا عايزك تبقى معايا لماذا يفرح الله بتوبة التائب الله ما بيستفيدش حاجة في حد هينفع رب العالمين مش ينفعه بحاجة ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين يبقى المسألة ايه المشهدين دول وده نوع هام جدا جدا جدا طيب التواب بقى ليه احنا قلنا ان الله يحب التوابين فالتواب من البشر بمعنى الرجوع المادة اصلا معناها الرجوع طب العبد بيرجع من ايه لايه انواع كثيرة جدا هنشوفها انواع هائلة مسألة رجوع البشر دي كل الناس فاكرة انها منحصرة في الرجوع من السرقة من الزنا من الغيبة من الكبائر او من الكفر من الشرك صح كل ده توبة ورجوع انما لا هي بس التوبة منحصرة في هذا لا لا لا ده يبقى التوبة ده صغيرة قوي ده انت هتشوف دلوقتي انك لا تستغني عن التوبة ولا ثانية ولا ثانية من العمر لا تستغني عنها ابدا سنرى الان بس الناس في غفلة طب عايزين نتوب برضه من الغفلة دي عشان نعرف ايه اللي يتاب منه هل فقط الكفر الاكبر والاصغر والشرك الاكبر والشرك الاصغر هل الكبائر هل هل هل المعاصي لا ده في حاجه اسمها التوبه من حسنات وفي حاجه اسمها التوبه من اشياء لا نحاسب عليها ولكن لها عقوبه طب ازاي بقى اه ما هي العقوبه دي نوعان نوعان نوع بالآلام تتعذب تتضرب في الدنيا في الآخرة في القبر ده بالآلام ونوع بنقصان الدرجة وحرمان من الخير وده اللي هو خطير جدا وكل حياتنا المعكوسة ديت بسبب الحرمان ده ان احنا محرومين من ايه محرومين من خير كتير ودرجتنا نقصت عند الله عز وجل بسبب ايه امور انت فاكر انها عدت لا هي ما عدتش يعني مثلا انت هممت بايه هممت بسيئه ثم لم تفعلها وتركتها فكرت في السيئه انك تخطط لكذا تعمل كذا وبعدين فكرت كده قلت إيه بلاش انصرفت عنها طب انت ما فعلتش حاجة خلاص مش هتكتر سيئة تقول براءة يا عم لا مش براءة ما هي السيئة لن تعاقب عليها لأن الله سبحانه وتعالى إيه تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به أنفسها حدثت نفسك بشر انك تعمل كذا تخطط كذا وبعدين قلت لا خلاص خلاص انتهينا فلو انتهيت خوفا من الله تتكتب لك حسنه تصور بقى يبقى كانك كنت بتشتغل في خير ده رحمه ربنا الواسعه يعني انت ع- عزمت على معصيه فرجعت عنها شغلت بتاع قلت خلاص مش عايز مش هتتكتب لك حاجه لكن لا ده انت تركت قلت ده عيب انا اعصي الله استغفر الله و- وما- وراجعت عنها ليه خوفا من الله او حياء من الله تكتب لك حسنه ده احنا بنقول بقى ان انت فعلت سيئات قبل ان تعلم انها سيئات اللي هو العذر بالجهل يعني انت هتهم بشيء وهو شيء من السيئات خلينا اخلص المثال ده الاول قبل ما ادخل في النقطه الثانيه بتهم بسيئه فتركتها فلم ايه تكتب عليك شيء انما لو كان لله هتكتب حسن طب انت تركتها وخلاص وليس لله شغلت عنها قلت خلاص مش عايزها طب دي ايه بقى عدت عدت مش هتتكتب معصيه او سيئه بس خسرت بقى كتير جدا والامر علاجه لا يكون الا بالتوبه خسرت بقى ازاي خسرت هنرجع نقول تاني العقوبة نوعان نوع بالآلام ومن ذلك جهنم وعذاب القبر وعذاب الدنيا وابتلاءات الدنيا ونوع بحرمان من الخير وبنقص الدرجة وده كما قلت منتهى منتهى الخطورة فأنت لما فكرت في الشر مكثت مثلا دقيقة دقيقتين خمس دقائق عشر دقائق وبعدين رجعت خلاص لو كان خوفا من الله وحياء من الله هتكتب حسنه لا انت رجعت وبس ما عملتهاش طيب العشر دقائق دول واحد تاني كان بيفكر في الخير وشغال في الخير واستغلها في الخير تبقى زيه ما تبقاش زيه يبقى انت ايه حرمت من خير تقول اه طب ما انا عايز ما احرمش من الخير ده اعمل ايه استغفر وتوب الى الله من ذلك وانت عارف ان ما عليهاش عقوبه انت فكرت في شر وما عملتش حاجه معلش عقوبه لا ده انت عاوز كمان تاخد الخير زي غيرك ما فكرش في الشر وفكر في خير فانت حاسس وندمان على انك ما كسبتش زيه وعايز تبقى زيه يقوم تستغفر الله وتتوب من ايه مما حدثتك به نفسك واخد بالك ومفيش حساب عليه خالص مفيش عقوبه لكن في العقوبه الثانيه اللي هو نقص الدرجه والحرمان من الخير ياما احنا واقعين في العقوبه دي ياما ب... ب... ب... يعني بنحرم من الطاعات ونحرم من الحسنات ونحرم من سماع العلوم والعلوم الضرورية جدا ويحرم من سماع الشيخ الفلاني الذي يحمل الحق وكل ده بسبب ايه امور زي دي يعني عقوبة نقص الدرجة وحرمان من الخير يبقى الثاني ده اللي كان بيفكر في خير دلوقتي انت كنت بتفكر في الشر صحيح ما عملتش الشر وسكت ما نفذتوش مش هتكتب معصيه ولا سيئه بس حرمت من حسنات ومن خير كان ممكن زي التاني اللي كان شغال بيذكر الله بيفكر في اي عمل خير فانت تقول الله وانا ضيع الوقت في تفكير في الشر ده استغفر الله العظيم استغفر الله واتوب اليه في الحاله دي يكتب لك اجر عظيم بهذه التوبه يبقى كانك ما خسرتش حاجه يبقى اللي عايز ما يخسرش يتوب شفت التوبه من ايه من امور ما حدش بين- شيخ الاسلام طبعا فصل القول في ذلك تفصيلا في الجزء الحادي عشر الحادي عشر مجموع الفتاوي من صفحه 670 الى اخر ال- ال- الكتاب ال- ال- الكتاب تقريبا ويعني اللي يقراه هيراجع هي- وانا بسهل لك اهو انا بسهلها لك عشان طلبه العلم يراجعوا هذه الماده ويحفظوها لان فيها ايه من اعلى اعلى اعلى ما قرات في مساله التوبه شفت انت حاجه عمرك ما تفكر فيها شيخ الاسلام ابن تيميه اتاه الله من النور الشديد جدا اللي بيصل الى اغوار المسائل واعماق المسائل نور على نور يبقى انت محتاج التوبه اه حاجات فكرت فيها وشر وما عملتهاش اه ما كتبتش بس اتحرمت من خير هتحرم من طاعات هتحرم من ان ربنا يقدر لك عمره مثلا تحرم منه بسبب دي يبقى تنقص در- درجاتك لان غيرك كان شغال في الوقت ده بيعمل ايه عمال يفكر و- ويعمل ر- ويتذكر ويقول اه ويعمل- حاجات يعمل يسعى الالمره الفلانيه يسعى المسكين الفلاني يصلح بين اتنين يفعل كذا يذكر الله يطلب أي- اي خير يفكر فيه فقيس نفسك على ده طب انت عايز ما تخسرش يبقى الاستغفار والتوبه نوع تاني يحتاج الى التوبه نوع زي ايه زي المستحبات يعني دائما مثال اضربه صلاه الضحى وانت بقالك عايش كام سنه 50 60 سنه وانت مولود مسلم ولا زلت مستمر وبتصلي ما هو تارك الصلاه ده عند الصحابه كافر انت عندك الصحابه ضلاليه بقى يبقى ده هذا شانك تارك الصلاه الصحابه كفروه خدوا الأح- الحديث وجعلوه كفرا اكبر وبرضه التابعين جه الخلاف بعد كده بقى امور تانية انا ما لست بصدد ايه شرح بس بقول لك هو الح- راجل بقى لك 50 60 سنه بتصلي شهادتين وبتصلي خلاص انت مسلم فانت عايز تعمل ايه فاتك صلاه الضحى دي من يوم ما طلعت الدور انت ما صليتش الضحى واخد بالك قلت اه وبعدين بقى ده انا حرمت كتير جدا جدا 360 ولا 65 يوم يعني ركعتين يعني يعني شوف بقى عد بقى يعني بتاع اكثر من 700 ايه آه، آه، ركعه في في السنه آه، صلاه وانت عايش 50 سنه ولا 60 سنه طب انت عايز تعمل ايه عايز تتحسب كانك كنت بتصلي الضحى هل ده ممكن اه والله العظيم ممكن ما هو التواب بقى ما هو انت من هنا تفهم يعني ايه التواب مش كلام كده آه، التوبه والرجوع والكلام ده وما- ماشي وحتى نفس كلمه الرجوع دي هنشوف ال- آه، الانابه النوبه و- و- و- والثوب النوب والثوب والاوب والتوبه كل ده رجوع ده نوع وده نوع وده نوع الفروق بينها لطيفة جدا ودقيقة جدا نسأل الله أن يفتح علينا بالفروق بينها وبتتحول إلى يعني شوف أواب حفيظ من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب يبقى أواب أهو يبقى الأوب جاء مع الإيه؟ مع النا- مع النوب مع الإنابة يبقى الأوب مع النوب إيه الفرق؟ فك- فمسألة التواب والرجوع و- وكثرة الرجوع اه ما هو كثرة الرجوع ليه بس نفهم الرجوع ده ازاي فديك شايف اهو حسنة مش معصية ولا سرقة ده صلاة الضحى فرطت فيها فبعد ما تبت كده وك- وكبرت قال انا الله انا كبرت سني كده وما صليتش الضحى في العمر ده كله الله الله الله الله, الله. انا لله وانا اليه راجعون طب اعمل ايه؟ طب العمر راح يقعد يلطم بقى على وجهه بقى اللي يقعد يعمل ايه بقى؟ توبه بس كأنك صليت الضحى في العمر الذي مضى كله كله طب ازاي تتوب الى الله وتستغفره وتندم تندم على انك ايه فرطت في صلاة الضحى وتستأنف وتصلي الضحى وكل ما تصلي ممكن او تزود ركعتين واربعه يبقوا سته لعل الله ان ايه ان يكتبها ما هي دي التوبه بقى ده اسمه صدق التوبه وتبقى نادم جدا جدا وكل ما تيجي الصلاه تندم على العمر اللي راح اهي التوبة دي الله يكتب لك بها كأنك صليت الضحى منذ بدأت التكليف وبدأت حياتك شايف رحمة ربنا واسعة ازاي وتوبة ربنا واسعة ازاي عشان كده التواب مقترن بالرحيم في تسع مرات في القرآن تواب الرحيم مرة واحدة تواب حكيم ومرة منفرد إنه كان توابا الصورة الخاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام إنه كان توابا هنشوف بقى ايه التوبه بتاع النبي عليه الصلاه والسلام بتاع الصالحين و... لان انواع وانواع طب ايه توبه النبي النبي عليه الصلاه والسلام لازم ع- ما كناش فاهمين اللي انا بقوله ده يبقى مش هتفهم توبه النبي عليه الصلاه والسلام يبقى نحن لا نستغني عن التوبه ولا ثانيه من حياتنا يبقى النوع اللي ذكرته من الدار اللي هو نفسك حدثتك بشر ثم لم تفعل خلاص ما كتبش سيئه لكن عوقبت به ازاي قيس نفسك على غيرك غيرك كان شغال في التفكير بالخير طب انت عايز ما تخسرش الخير اللي غيرك ك- كسبه اندم واستغفر الله وتوب اليه واعزم على الا تعود لمثل هذا اهو ده اهو يحول اللي كنت فيه ده الى ايه الى خير ما تحرمش من الخير اللي كنت هتحرمه وتتساوى بمين بغيرك اللي كان في العشر دقايق دول انت ج- قعدت تفكر فيها في الشر كان بيفكر فيها في الخير وفي العمل الصالح ن- ن- الحاجة التانية المستحبات التفريط في المستحبات وضربت لذلك سورة- آه، صلاة الضحى قال يعني في توبة اه هو هو هو انت تركت النافلة صلاة الضحى آه، ذنب ده ولا ايه لا ما الذنب امال ايه نقص في الدرجة وحرمان خير كبير جدا فانت هتعمل ايه هتندم وتبكي على العمر اللي فات وتزود الضحى تقول له ايه يعني يا رب يا رب تنظر اليه ترجو ترجو عطاءه وتوبته عليك انك صليت الضحى في اللي فات ايه ده ما هذا الفضل يا عباد الله ده كنوز كنوز واوكازيونات بغير حدود بس الناس في غفله واخد بالك طب انت دلوقتي لما بتعمل سيئه تكفير السيئات بتبقى ازاي بس ما ننساش بقى ان احنا ايه ان احنا قلنا حاجه هي ما هياش سيئه اصلا انك خلاص ما عملتهاش وخسرت بيها توب عشان ما تخسرش فرطت في الضحى دي ما هياش معصيه ما هياش سيئه بس خسرت كتير توب الى الله بالطريقه اللي قلتها عشان ما تخسرش هناخد انواع اهو تعالى بقى كده ان سيئه انت عملت سيئه في اشياء لتكفير السيئات اشياء كثيره جدا المصائب الم- المكفره الحسنات الماحيه الاستغفار والتوبه كل ده بيعمل ايه بيخلص على فهناخد بقى افرض ان السيئه بتاعتك دي ستكفر بحسنات ماحيه ستكفر بحسنات ماحيه يعني طاعات ستسقط من كتابك ازاء السيئه اللي انت عايز تكفرها يعني هيسقط طاعه طاعتين ثلاثه عشره بحسب قدر السيئه اللي عندك يبقى انت خسرت انت بقى رجل ناصح تقول انا انا في عرض طاعه ده انا في عرض حسنه فانت عايز الس- الحسنات دي ما تسقطش ما تضيعش عليك تقوم تعمل ايه تتوب الى الله سبحانه وتعالى من السيئه دي يوم ما يسقطش طاعات بإزاء تأفك- تكفيرها بدل ما تسيبها تكفر فلنفرض انها هتكفر بالمصيبه فلوس هتروح منك هتقع تتكسر تتجرح اي حاجه واحد يؤذيك يسلط عليك واحد رزل وكل دي تك- مصائب مكفره للسيئات طيب هنقول بقى المصائب المكفره دي ممكن جدا تبقى بعدها افضل مما كنت قبل الخطيئه قبل الذنب لانك جاءت المصيبه اللي هي المكفره صبرت وقلت انا لله وانا اليه راجعون فلما صبرت اخذت اجر على الصبر على هذه الايه المصيبه فالمصيبه اصلا كفرت سيئه واخذت صبرا فازددت وارتقيت انما عشان تسقط الطاعات واخد بالك طب افرض انت تبت واستغفرت من السيئه دي يبقى اجر المصيبه اللي هي بتكفر دي بتاخذ اجرها انها ابتلاء وصبرت عليه ويزداد اجرك وتزداد درجا- درجتك عند الله سبحانه وتعالى واللي عايز الطاعات ما تسقطش بإزاء السيئات ما في حسنات ماحيات طب انا عايز تم... الحسنات دي ما تمحوش ده انا عايزها تتسجل في كتابي في ميزان حسناتي تتسجل الاقيها يوم القيامه واذا بقى راحت على الارض مجرد ان خلصتني من المعصيه طب ما انا اتوب واستغفر واندم واعزم على الا اعود وابقى عارف ان انا عملت بتاع اتوب الى الله احسن وت- وتبقى حسناتي ايه كما هي تظل كما هي اه شفت التوبه بتنفع ازاي اه شفت الانواع انواع كثيره جدا من التوبه بحيث الانسان يعني محتاج في كل طب اسمع انت سمعت قبل كده عن التوبه من الحسنات اه واحد يقول لك توبه من الحسنات اه توبه من الحسنات طب ازاي التوبه من الحسنات على ثلاثه اوجه على ثلاثه اوجه وده فيه الاستغفار عقيب الطاعه اول ما تخلص صلاه استغفر الله استغفر الله استغفر الله من ايه وانت كنت بتسرق انت كنت بتصلي الجهل يقول لك كده نقول له بقى دي صلاه يا راجل تليق بربنا بقى حق الملك الذي خلقك فسواك فعدلك واطعمك وسقاك وكفاك واواك بقى ده حق الصلاه الفشنك دي حتى لو كانت صلاه ضارعه لا حقه اعلى انت كل سجد سبحان ربي الاعلى الاعلى الاعلى مهما صليت حقه اعلى ده الكلام ده الأنبياء بيعملوه كلهم والملائكة كلهم بيعملوا كده فحقهم دائما أعلى الملك يوم القيامة خد العمر ده كله حياة السماوات والأرض دي كلها وهو راكع أو ساجد يرفع يوم القيامة يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك فحق الله أعلى فصلاتك هذه لا تليق ثم تستغفر الله سبحانه وتعالى تستغفر الله سبحانه وتعالى واخد بالك يبقى تستغفر الله من ايه من صلاة ده اسمه الاستغفار عقيب الطاعات ولما تتبع بقى سواء الحج بعديها هتلاقيك تؤمر بالايه بالاستغفار بل بعد قيام الليل سورة المزمل ما هذه سورة قيام الليل اخيرا واستغفروا الله ان الله غفور رحيم يعني بعد قيام الليل تستغفر الله سبحانه وتعالى ده ما كنتش بتسرق ولا بتشرب خمره ولا بتزني ولا بتعمل اي معصيه ده انت شغال في طاعه وفي سجود سجود لله واخد بالك تستغفر من ايه اه ان المستوى ده ما ينفعش يبقى ده اول وجه من الاستغفار من الحسنات ده يبقى عقيب الطاعه واخد بالك ان ده يا رب حقك اعلى من هذا فانا استغفرك واتوب اليك هو الانسان الناصح كده يتعلم من النبي عليه الصلاه والسلام الوجه الثاني عمل حسنه وكان ماشي مع فرقه فرقه من فرق الضلال ففهم انها حسنه هي لم تكن حسنه زي اللي راح يذبح للحسين والحسين منه براء برأه الله فده شرك من ذبح لغير الله فقد أشرك فراح ذبح وجاب فلوس وذبح ان هو ايه وعمال يقول بقى يا حسين مدد يا حسين وعارفهم ان هو تقرب لربنا طب ده دي كانت حسنه وهي لم تكن حسنه في الحقيقه فيتوب الى الله ويستغفره كيف فعلت هذا يقوم تحسب له الذبيحه بتاعته ان ذبحها لله وخرج خرجت لله وما للحسين منها ولا مثقال ذره كلها لله والتوحيد وجهت وجهه الذي فطر السماوات والارض حنيفا قصده كله ان هي كلها لله طب اعمل ايه توب الى الله من ذلك اهو يبقى سيئه يبقى حسنه كنت بتعملها وفاهم انها حسنه وهي كانت سيئه ما كانتش حسنه فانت لانك عاملها على الايه على البدع واهل البدع واهل الضلال طيب الوجه الثالث وده كتير قوي بقى كتير جدا ياما الانسان بيعمل حاجات خطأ وبعد ما يتعلم يقول لك الله طب وبعدين ده انا ما كنتش فاهم طب اذكر بقى عشان تخليها كلها كانها حسنه 100 100 اذكر بقى ان الاستغفار والتوبه هي الحل الوحيد من انت تعبت وطلعت وتصدقت بس ما كانتش صح طب اعمل ايه؟ استغفر توب الى الله واسترجع وتوجه الى الله سبحانه وتعالى ان يغفر لك هذا وتعزم على ان تفعل الحق اللي انت اتعلمته الجديد يقوم اللي فات كله اللي ما كانش حسنه كان محسوب ده كان سيئه يتحول الى حسنه تصور بقى ما هو ده التواب بقى وده التواب خلي بالك بس ده لو مع انسان واحد يبقى تواب والله العظيم يبقى ربنا حقه ان يسمى ان هو التواب لو مع انسان واحد بس لان كل يوم مئات المرات ومئات الاشياء اللي بيستغفر منها انا بقول لك استغفار من الحسنات وتوبه من الحسنات نطاق الحسنات يعني ايه اول حاجه مستواها ما يليقش بربنا اللي هو استغفار عقيب الطاعات ثاني حاجه انها كانت على طريقه خاطئه كانتش على طريقه النبي عليه الصلاه والسلام ما لم تكن صوابا استغفر وتوب عشان تبقى صواب ربنا يخليها لك صواب ولو قالك 100 سنه تعملها يحولها لك كلها صواب طالما انك اعترفت وتعلمت واستغفرت وتوبت الحاجه الثالثه دي خطيره بقى خطيره جدا وعيب على المسلم ايش عارفها العجب العجب شوف الحديث لو لم تذنبوا لخشيت عن آه عليكم ما هو أكبر من هذا العجب العجب وما هو أخطر من هذا العجب أو أسوأ أو كما قال عليه الصلاة والسلام العجبة العجبة يعني إيه معجب يعني يعني يبقى فاهم ان انت اللي عملت الحسنة دي يعني انت عملتها بعضلاتك يعني ربنا ما عملكش حاجة فيها انت عملتها تقول له هات يا رب الاجره بقى ربنا ما عملش حاجه وهديك الاجره بس دي مصيبه دي كارثه ودي نتيجه لان الناس لا يعرفون مساله خلق افعال العباد الله تعالى هو خالق افعال العباد فهو انت صليت صلاتك دي مخلوقه مش حدث في الكون يبقى مخلوق صمت صومك مخلوق حججت حجك مخلوق اخرجت صدقه كل شيء كل دي مخلوق مخلوقات فعملك والله خلقكم وما تعملون يبقى انت معجب بايه بالعمل ده ده هو ربنا اللي اداهولك العمل ده الذي اعطاكه هو الله سبحانه وتعالى امال هو ايه يبقى عشان كده بتتوب الى الله من العجب انك ظننت انك لازم هو النبي عليه الصلاه والسلام لما كان بيقول اللهم بعد الصلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هو الذي يقسم فيقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا والثاني ولا تصدقنا ولا صلينا عليه الصلاه والسلام وفي كل شيء طلب من النبي عليه الصلاه والسلام امره الله به قال يا رب وطلبه من الله قال له كن من الشاكرين اجعل لك شكارا واخد بالك واذكر ربك كثير اجعل لك ذكارا ويفرهبون لك رهابا وهكذا لم يكلف شيئا عليه الصلاه والسلام الا طلبه من الله سبحانه وتعالى ليه ليه هو لما جه يحج في الحجه هي حجه واحده الذي حج التي حجها عليه الصلاه والسلام قال اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعه الله ازاي يعني هو الحج ده ربنا اللي بيوفق فيه هو اللي بيخلق لك عملك يبقى ربنا اللي انت عملته ده مش فضل على ربنا ده فضل من الله عليك والله هو الذي يمن عليك يمنون علي عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ده بقى ان كنتم ايه صادقين هو ربنا وإذا عشان كده التواب توبته ايه قبل ما تعمل بيكون سبق توبه من الله سبحانه وتعالى اذن لك ان تعمل بدل البطال اللي كنت فيه وبعدين يقبل دي توبه تانية احنا قلنا التوبه ايه نوعين دايما قبل العمل اللي بتعمله توبه قبلها انه اذن لك واقبل بك عليه سبحانه وتعالى وخلق لك هذا العمل ويقبله واخد بالك يقبل التوبة عن عباده يحسبها لك كده هو اللي عاملها كلها سبحانه وتعالى من البداية للنهاية انت يعني عمل فالعجب ده شيء خطير جدا جدا يعني يبقى ده يبقى الاستغفار يبقى التوبة من الحسنات اه التوبة من الحسنات كل الحسنات نتوب منها ازاي على اي وجه من الثلاثة دول خصوصا مسألة العجب دي ومسألة الغفلة عن أن الله سبحانه وتعالى هو اللي بيخلق الطاعة هو اللي من عليك بيها مش انت تبقى حاسس ان انت ايه عملت شيء وان انت يعني بقيت ايه يعني تمام والواحد كده يحس انه عمل حاجة انت عملت حاجة انت عملتش حاجة ربنا اداها لك كل ما تعمل حاجة تنكسر لربنا اكتر ده المؤمن انما الجاهلون هنعمل ايه للجاهلين بقى انا مش عايزين يتعلموا هنعمل لهم ايه واحد كل موفق في طاعه على طول تتجه عيناه إلى الدموع ليه يشكر الله على أن من عليه بهذه الطاعة واخد بالك مش بيجامل ربنا لا هو الطاعة ما يكونش لأن الله خلقها هكذا يعني لو خشعت في صلاتي أشعر بفضل عارم فضل هائل مكتسح من الله سبحانه وتعالى ليه؟ إن هو اللي اداني دي ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويزيدهم خشوعا يبقى التوبه من الحسنات اه شفت انت كام حسنه بقى تتوب منها ان دي ما تنفعش ما تليقش بربنا ان دي ما كانتش على السنه في يوم من الايام طيب وانت عايزها تبقى على السنه ويحسبها لك برغم ان بقى لها 20 30 40 سنه ويحسبها لك كانها اطاعه على السنه طيب التقصير يوم يحسبها لك كانها طاقه كانها طاعه عاليه طب اللي كان فيها العجب وما انتش دريان ان ربنا اللي بيخلق العمل هو اللي من عليك بهذا الايه العمل فلن تنكسر وعدم انكسار القلب دي كارثه المفروض الانسان يبقى دايما مكسور لربنا مش لما يعمل عمل بقى ينتفش كده يقول لك يعني بعضلات يعني انا عملت كذا ربنا هو ربنا هيشنو بقى ولا ايه وده طبعا الجهل الفظيع جدا اللي بيصدر من ناس كتير انما لا ده كل ما يعمل طاعه وترقى الكلام ده مش محتاج لتفكير يعني سوره المؤمنون مثلا ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين خلي بالك يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وأنهم إلى ربهم هنراجع الكلام ده لما هنلاقي التواب هنلاقي كان إبراهيم عليه السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم هنشوف بقى التواب الرحيم هنا إيه إبراهيم يرفع القواعد من البيت وهيب ابن الورد يعني يعني يعني يقرأ هذه الآية ويبكي يبكي يقول يا رب يقول يا خليل الرحمن ترفع القائد من البيت وتخشى ألا يقبل تقول له تب علينا انك انت التواب الرحيم فما الذي نفعله نحن اذا ويبكي انه فاهم يعني ايه ايه ويؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون وام المؤمنين عائشه الصديقه بنت الصديق رضي الله عنها عن ابيها يعني تقول يا رسول الله اذلك الذي سرق ويخشى من سرقته او زنى يخشى من زناه لا يا ابنه الصديق ولكنه الذي ايه ياتي بالحسنات والطاعات ويخشى الا تقبل ويخشى الا تقبل كما قلت وهيب بن الورد يقول يا خليل الرحمن تفعل هذا ثم تشفق انت مشفق الا يتقبل الله عز وجل تقبل منا انك انت التواب الرحيم يا الله انك انت السميع العليم وتب علي انك انت التواب الرحيم اه دي الايات بقى اللي تفهمنا تواب يعني ايه بس لما بقول لك كثره انواع التوبه طب الواجبات قد ايه احنا يا دوب الواحد لو عرف 5% من الواجبات هيبقى كويس لان الواجبات دي مش في الجوارح بس ده في واجبات من اعمال القلب في واجبات من اعمال القلب ما كله عايش ومش دريان هتسال عنها يوم القيامه التوكل في واجب الصبر في واجب ففي ال- ال- ال- الاشياء ديت هتسال عنها طب ما عملتهاش طب محتاجه لتوبه وهكذا والحسنات كلها محتاجه توبه باستمرار باستمرار لان حق الله ايه اعلى يبقى مش بس ال- ال- التوبه من من الزنا والسرقه والكبائر والشرك والكفر لا لا لا, لا. طب الصحابه الصحابه لما لما ذهبوا الى الى الى المدينه بعد طول جهاد وصبر وتحمل لاذى المجرمين وللفقر وللشده وللعطش وجهاد في سبيل الله قال لهم ربهم وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون ده الكلام ده في المدينه آية من سوره النور المدينه قال لهم توبوا الى الله جميعا لعلكم تفلحون اه طب ازاي تتوبون وبعد ده كله آه، امال ايه هو ده الانسان لا يستغني عن التوبه طب ما دول ما بعملوش كبائر ولا ولا ولا ولا امال التوبه من ايه ما فيش فلاح الا بالتوبه طب دول عملوا كل حاجه ده الصحابه دول اسمهم كده عمالقه العالمين بعد الانبياء والمرسلين هم قصروا في ايه لا اللي حق ربنا اعلى النظر دائما لحق الله حق الله اعلى مهما تصورت فهو الاعلى وانت في كل السجود سبحان ربي الاعلى الاعلى الاعلى مهما عملت انما الجاهل فاهم انه بيصلي رك- نقر كده غراب كده ويصلي ركعتين كده لا فيها خشوع ولا فيها ذكر ولا ده وفاهم ان هو ايه 100 100 بتا... الجنه بقى بتاعته خلاص شيء عجيب يبقى مساله ال- ال- الصحابه وهم في المدينه بعد الجهاد ده كله والحياه دي كلها واخد بالك يامرهم ربهم وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون يعني عشان يفلح لازم التوبه وبالرغم من اللي هو عمله من الصحابه وعمل الصحابه النبي عليه الصلاه والسلام في آخر حياته إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا هنشوف استعراض التواب في القرآن وسنعلم من ذلك الشيء الايه ال- ال- الكثير يعني مثلا من الاستغفار وقضاء الطاعات اللي قلنا سورة المزمل آخر قيام الليل يعني بعد إقام الليل يجلس كده شوية يستغفر ويبكي لله سبحانه وتعالى هو ده طب سورة المدثر هو أهل التقوى وأهل المغفرة يبقى آخرها برضه مغفرة لم يقل أهل للتقوى وإنما قال أهل التقوى يعني مفيش حد يتقى إلا هو بس لا أحد يتقى إلا هو وحده سبحانه وتعالى عز وجل يبقى أهل التقوى لم يقل أهل للتقوى طب ما غير أهل للتقوى برضه لا أهل التقوى لا تقوى إلا له سبحانه وتعالى هو أهل المغفرة ومن يغفر الذنوب إلا الله طيب يبقى كسرت يبقى شوف المؤمنون والنبي عليه الصلاه والسلام في اخر حياته سبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا اه طب توبه النبي عليه الصلاه والسلام ايه ازاي لو واخد لو خد مثلا 8 من 10 لا حق ربنا اكتر من كده يوم يتوب الى الله طب تاب وهنا بقى كلام بيقول شيخ الاسلام ابن تيميه ان العارف بالله والعالم بالله والرجل المؤمن اللي ايمانه عالي لا يمر عليه يوم بل ساعة بل لحظة هكذا كلام شيخ الإسلام في في زي ما قلت في الجزء الحادي عشر من مجموع الفتاوي ده من صفحة س- 700 و 670 إلى آخر الكتاب فيقول عارف بالله أو العالم في بل في كل لحظة مش في كل يوم بس أو في كل ساعة بل في كل لحظة يزداد واخد بالك عبودية لله ومعرفة بالله وبصيرة في دينه وعبوديته في كل لحظة ويرى ذلك في طعامه وشرابه كل مرة تفكر لك ياه وكل أكلة يتفكر تبص تلاقي التفكر بتاعه في الأكلة الثانية بقى أعظم من التفكر في الأكلة الأولى و- و- و- واتضح له أشياء وتبصر بأشياء لم يكن قد انتبه إليها من قبل يعني دايما المستوى إيه بير- بيرتقي والخشوع يزداد دايما كده فكل ما بيصل إلى مستوى عالي يقول لك الله الله الله الله طب أنا كنت فين امبارح؟ أنا كنت فين في السنين اللي فاتت دي؟ المستوى الذي وصلت إليه الآن الله إذا إذا- كيف لم أكن على هذا المستوى في الذي مضى كله يبقى اللي مضى ده كله أنا راح في ده أنا راح في ده بقى كده المستوى اللي فات ده كله ما ينفعش يوم يتوب إلى الله يستغفره من اللي فات وكلها عبوديات لأنها مش بمستوى اللي إيه اللي وصل له ويفضل طول ما هو عايش يتوب ويستغفر يتوب ويستغفر من المستوى ده لأنه لا يليق بالله طب وأنا أقدر ما هو قدر أهو ما هو قادر هو وصل لدرجة أعلى وصلاه أكثر خشوعا وأكثر رعاية وانتباه لنعم الله في الطعام في اليقظة في النوم في كل شيء شغال يبقى علي كل ما يترقى يستغفر ويتوب من اللي فات فلما خد سبعة من عشرة لازم يستغفر من ستة من عشرة خمسة من عشرة عيب ما يصحش حق ربنا قاعد يوم يتوب إلى الله ويستغفره من هذا يوم يتحسب له اللي فات كله على إيه على الثمانية من عشرة طب خد تسعة من عشرة طبعا انا بدي بدي امثله يعني ما ياخدش 9 من 10 بالسهل كده ان يوم ياخد 9 ولا طب انا امبارح ده حق ربنا يبقى انا كان ممكن ان انا اعمل 9 من 10 بالامس والعمر اللي فات يروح فين ده يبقى استغفر الله ويتوب اليه من العمر اللي فات وما كانش واخد 9 من 10 يوم تختم له بايه ب 9 من 10 عشان كده هي اسمها العمل بالخواتيم اهم حاجه انت هتوصل لايه اخرك هو ده اللي عليك وده حسن الخاتمه أن يستعملك الله سبحانه وتعالى في عمل صالح وتترقى منه لدرجة كبيرة ومن أولها التوبة ما هو من غير توبة روح يبقى مش عارف حاجة شوف لي آخر سورة الأحزاب ليه ان عرضنا الامانات على السماوات والارض والجبال في ابان يعني احملناها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات شوف بقى ده مؤمنين ومؤمنات طب ما تتوب على المشركين والمنافقين لا على المؤمنين والمؤمنات ايه التوبه على النحو الذي ايه بينته وذكرته لك ده امر يعني انت لا تستغني عن التوبه النبي اصلا كان بيتوب في المجلس الواحد كما ذكرنا في درس الماضي وهنذكر ثاني تعليق اخر على توبه النبي هتقول ايه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين تبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قل... ه- ه- نذكر ده فيما بعد ان شاء الله يبقى توبه على النبي اه توبه على النبي من ايه اه طب هو وصل للانبياء لا لا ده لسه حق الله اعلى طب وصل اعلى طب واللي فات ده كله ما كنتش كده ليه يبقى انا كنت مقصر استغفرك واتوب اليك يا رب عليه الصلاه والسلام وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر ده بالمغفره ديت وبالتوبه ديت ينال بها الشفاعه ليه ربنا يعطيه الشفاعة دي بالمغفرة دي ب- كما ينص على المسيح عليه السلام كما جاء في الحديث اذهبوا إلى عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر مفيش حد حس- حصلت معاه إلا هو بس عليه الصلاة والسلام يبقى ينال الشفاعة والمقام المحمود بالتوبة أعظم درجة أخذها النبي عليه الصلاة والسلام بتوبته لأنه تاب أعظم توبة وتوكل على الله أعظم توكل درجة أن الله سماه المتوكل عليه الصلاة والسلام هو الوحيد اللي اتسمى الوصف ده المتوكلين بقى كثير كوصف انما كعلم عليه ان مين ده ده المتوكل لا هو ده بقى عليه الصلاه والسلام يبقى بيتوب اه درجات لان حق الله اعلى واعلى واعلى هتاب من ساعه وانا 10 لا تمام من 10 وصلت 8 10 واستطعت انت ما انا كنت فين في العمر اللي فات ده كله يبقى استغفر واتوب وتوبه حقيقيه ندم حقيقي ويعزم انه يستمر على المستوى الجديد اللي وصل له وبعدين هوب التسعه من 10 وهكذا وهي دي توبه بقى ايه؟ هي دي توبة الأنبياء وتوبة الصالحين والناس في غفلة يعني الناس في شأن والعلم ده في شأن توبة ده م- م- محتاج يبقى أنت بني آدم واحد محتاج بقى كم توبة عد بقى الحسنات بتاعتك وعد أيامك وعد السيئات وعد المصايب ده انا بقول لك حتى لا في لا كفر ولا اكبر ولا اصغر ولا شرك اكبر ولا اصغر ولا كبائر ولا بتاع طب الصغائر طب الحسنات النوافل المستحبات التي فرطت فيها فلما خدت وقت كده تفكر في شهوه ولا تفكر في بتاع وفي امراه لا تحل لك مثلا ولا امراه تفكر في رجل لا يحل لها ما كل ده مع الله فوبعدين وهذا ومش كل اللي بم- اللي جوه في النفس ده آه، تجاوز الله عنه لا ده في امور بتوصل لحقها طب ما بيفكر في الشرك والعياذ بالله وفكر في الكفر يبقى انت محتاج التوبه ما حييت مستحتاجها جدا شو النبي عليه الصلاه والسلام في المجلس الواحد كان يحصون له مئة مره ربي اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الغفور ربي اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الغفور يبقى كلنا نحتاج التوبه دي تخيل بقى اللي هيسمع ده كله ويقبلها ويدي لك ويصلح لك خمسين سنه فاتت من الشر وهيصلحهم لك يخليهم كلهم ايه على المستوى اهدى يبقى تواب ولا مش تواب وانت بني ادم واحد عشان كده اقسمت بالله العظيم لو انه على انسان واحد بس بعدد التوبات اللي بتوبها عليه مؤمن بس مستوى عالي مش ازاي ومر الايام ديت ازاي وكثره التوبه دي ايه يستحق ان يسمى التواب سبحانه وتعالى عز وجل وطبعا الاسماء توقيفيه هو الذي سمى نفسه كذلك وسماه الرسول بهذا عليه الصلاه والسلام يبقى التواب اديك شفت بقى انواع التوبه بلا حدود انا قلت لك الراجل العارف بالله العابد العالم الراسخ في العلم كل لحظه تعدي عليه يندم على اللي فات ما كانش بالمستوى ده اه ده التوبه دي مش هت يبقى انت في كل ثانيه اه كل لحظه محتاج توبه وتتوب الى الله عشان تاخد النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده لغايه لما في اخر حياته سبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا هنشوف بقى يبقى التواب ده من عشان كده بيفرح ربنا سبحانه وتعالى بتوبه العبد اعظم فرح لان ده ايه عطاء واسع جدا جدا وراينا في الدرس الماضي الرجل اللي هو جه للنبي عليه الصلاه والسلام اللي هو اصابه الكبر والهرم وجاه الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له بيقول له رجل غدر وفجر يعني بيقول له انا راجل غادر وفاجر والمبالغه غدر انه ايه وفجر ولم لم يدع حاجه ولا داجا الا اقتطفها بيمينه لو قسمت خطيئته على أهل الأرض لأوبقتهم بيقولوا فهل لهم من توبة واخد بالك فهل وده يرى ابن أبي حاتم هذا الحديث وابن كثير في ال في ال في ال فالنبي عليه الصلاة قالوا أأسلمت واخد بالك قال له أما أنا فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن أن محمدا رسول الله قال فإن الله غافر لك ما كنت كذلك ومبدل سيئاتك حسنات قال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي قال وغدراتك وفجراتك فولى الرجل يكبر ويهلل تواب هو ده وصفه سبحانه وتعالى واحد عمل كبيرة بتتحول لحسنة اه تتحول لحسنة يبدلها حسنات بس بايه التوبة واحد يقول ازاي بس واحد سرق اه بس حقوق الناس لازم ترجع لها السكرة بالذنوب بينها وبين الله سبحانه وتعالى ما فيهاش حقوق ناس وبعدين تاب وتوبة حقيقية كلما ذكر الذنب استرجع إنا لله وإنا إليه راجعون أنا فعلت كده إزاي لا استرجع استغفر الله واستغفر وأناب يبقى دي توبة عظيمة اتحطت مكان أولا كفرت الإيه المعصية ديت واتحطت مكانها يبقى يبدل الله سيئاتهم حسنات لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى وعز وجل دي حسنات كل السيئات بتاعته تحولت ازاي امال ايه وطبعا في هنا احاديث وامور اخرى لكن انا شايف الوقت قد انتهى يعني الى الساعه لكن يظل المسلم ملتزما بالتوبه في كل لحظه راجع نفسك بقى هتلاقيك ما توبتش بقالك 10 سنين وبتصلي برضه لا التوبه تكون ايه ده لا دم وعايز مستواك يعلو على حسب انت سمعته ده ما صليتش كده كان انت لو بتطلع كل يوم صدقه ولو بصله اي حاجه هتتحسب لك طب انا فرطت في ذلك وكان ممكن اعمل كده طب استغفر وتوب الى الله من هذا يعني توب الى الله توبه كده صادقه يوم ربنا يحسب لك اللي فات كله كانك كنت بتعمل الاشياء دي اديك شفت بقى انواع التوبه ازاي يبقى نحن احوج ما نكون لما نراجع الايات للاسف انا كنت النهارده يعني درس اصلا مركز على الايات اللي جت فيها ال 11 ايه اللي جت في القران اللي فيها التواب وهي من خلال الايات نفهم ونفهم امور كثيره جدا يعني لكن يعني كل شيء بقدر لعل عشان الناس اللي هم مش متابعيننا ومش واخدين بالهم ينتبهوا عشان التواب المرة المقبلة إن شاء الله نعلق على ال- على الآيات و- ونبين ما فيها من كنوز عشان قبل ما نموت تلحق كده تصحح الزمن اللي فات البلاوي اللي انت عملتها صححها بالندم عليها بالاستغفار بالعزم على عدم العود بل بالإقبال على الله سبحانه وتعالى واخد بالك وتستغفر مش بس من السيئات من الحسنات الفشنك حسنات المزيفة بتاعتك استغفر وتوب و- واندم عليها ان ربنا يرفعك ويختم لك بعمل صالح يا سلام ما كنت تتصور انك تلقى الله بالايه بالدرجه دي هي دي التوبه هي دي التوبه هو ده التواب كم بشر بقى كم واحد من البشر كده احنا خدنا الساعه ك- كم واحد من عد بقى عد مليارات تخيل كم واحد بيتوب وكم مره في اليوم على النحو الذي سمعته وهو التواب ولا يبخل بقى على احد ابدا بل انت قبل ما تتوب اصلا هو اللي بيتوب عليك ثم تاب عليهم ليتوبوا انه هو التواب الرحيم مش هتتوب انت لما هو يتوب عليك سبحانه وتعالى امال ايه يبقى لما تدعوه باسمه التواب عشان يتوب عليك ولما يتوب عليك تعمل وتنشط يوم يقبل اه ترقيت وقيت كويس لا لا ده ما يليقش بربنا ده واخد بالك لازم انشط وهكذا مات شوف مش هتمر عليك لحظة لو كنت فاهما ومؤمنا إلا وأنت تحتاج إلى هذه التوبة وده من أعظم الدروس والكنوز في الأسماء الحسنى خصوصا اللي وجدناه عند شيخ الإسلام ابن تيمية نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم دائما وأبدا في كل ما نأتي وفي كل ما ندع اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم يا رب تب علينا وعلى الامه كلها انك انت التواب الرحيم وتب على جميع الدعاه والمشايخ مهما عظمت الذنوب اللهم تب على عبادك الموحدين يا رب العالمين نستغيث بك لاخواننا في سوريا وفي اراكان وفي العراق وفي افغانستان وفي كل مكان نستغيث بك لاخواننا يا رب اللهم انهم جياع فاطعمهم محاصرون ففك حصارهم عطش فاسقهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم مرضى فداوهم جرحى فخفف عنهم ضعفاء فقوهم عزل فسلحهم مغلوبون فانتصر سدد رمي مقاتليهم وصوب قذائفهم اللهم عليك ببشار هذا وجنوده اللهم اسقط رايته واخفض كلمته اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم سلط بعضهم على بعض واجعل بأسهم بينهم شديدا وافعل كذلك مع شيعة إيران الذين يسومون إخواننا من أهل السنة والجماعة سوء العذاب عليك بهؤلاء البوذيين في أركان وفي بورما اللهم إنهم لا يعجزونك اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا فلا تبق منهم أحدا برحمتك يا أرحم الراحمين وبقدرتك يا رب القوى والقدر إنك ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين